الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك أما بعد واضح أن الدقون كلها طلعت على ميدان التحرير عشان المليونية بتاعت النهاردة فواضح ان النهاردة ميدان التحرير يعني يعني واضح ان هو ان شاء الله باذن الله كده هيبقى فيه اعتصام ولا حاجه ايه اللي ما ودكوش ميدان التحرير بقى سؤال في الاول رحتش ميدان التحرير ليه راحت عليك نوم هتبدا بقى هتبدا الحجج بقى لو نعلم قتالا لاتبعناكم ماشي يا اخواني في الله يعني يعني سبحان الله العظيم يعني بادئ في بدء اخواني في الله اي ملتزم او اي واحد بيحاول يمشي في طريق الالتزام بيقابله اربع مشاكل بيقابلوا اربع مشاكل محاولة ان احنا يعني نمشي مع بعض في طريق التربية كان عشان حل الاربع مشاكل دول المشكلة الاولانية اول ما بيبدأ يلتزم ويحس انه بيحب ربنا وعايز يوصل لربنا يقول لك اصلح قلبي ازاي اتربى ازاي اتبنى ازاي اوصل لربنا ازاي ده اول ازاي في حياة الملتزم او اللي عايز يوصل لربنا نفسه حد يجاوب له على السؤال ده ازاي اوصل لربنا ازاي اصلح قلبي قلبي ازاي الشهوات اللي جوه قلبي اتخلص منها ازاي احلام اليقظة اللي عندي ازاي قلبي يتطهر لدرجة ان انا ما احلمش باي معصية السؤال التاني لما بيسمع عن احوال الامة ويشوف سوريا ويشوف فلسطين ويشوف يقول لك انصر دين ربنا ازاي اتعلم الدعوة ازاي اعمل ايه عشان انصر دين ربنا انا مش قادر ابقى فاضل درجة ان انا اتفرغ للدين في حدود مواهبي وامكانياتي ووقتي انصر دين ربنا ازاي اتعلم الدعوة ازاي دي تاني ازاي في حياة الملتزم كيف اكون مصلحا الاولانية كيف اكون صالحا ازاي اصلح قلبي التانية كيف اكون مصلحا ازاي اعمل حاجة للاسلام السؤال الثالث انه هو بيجي يدخل جوه الجامع زي ما قلنا يا اخواني يحس انه ناجح يحس انه بيسمع شحن ايماني يحس انه بيصلي وبيبكي مع سماع القرآن يحس انه وسط الصحبة وسط البيئة اول ما يخرج بره الجامع يشوف الناس بتعصي ربنا مش عارف يغير يروح البيت يلاقي هجوم من البيت عليه او اخواته بيعصوا ربنا او مشغلين قنوات حاسس ان قلبه بي يعني بيلتهب ومش قادر يعمل حاجة يحس انه فاشل عن التغيير وفاشل في بر الوالدين ينزل الكلية بتاعته او الشغل بتاعه ما هوش عارف يحول حوارات الناس للدين يحس انه مش قادر يغير وهكذا يا اخوان يقع في معصية سر لان شهوات الدنيا بتثور في قلبه تاني ما هوش عارف يعمل يحس انه محبط يقول لك انا منافق يقول لك ده انا رجعت خمس سنين ورا هو ما رجعش خمس سنين ورا ولا حاجة ولكن مش عارف يعمل ايه تالت ازاي ازاي ابقى ناجح جوه بره الجامع ازاي احل مشاكلي باعتباري انسان ملتزم بره الجامع رابع ازاي بيسمع عن خلاف ما بين الجماعات الاسلامية والاخوان بيقولوا السلفيين بيقولوا واراء مختلفة وعلمانيين و... لا ازاي اتعامل مع المخالف مين الصح ازاي اتعامل مع الاخر ازاي ابقى ماشي في الواقع عارف ان انا على حق مش مذبذب مش ده مختلف وده مختلف وانا مش عارف الصح فين ومش عارف اتعامل مع الاخر ازاي اتعامل مع غير المسلمين ازاي اتعامل مع الغرب ازاي اتعامل مع واحد غير مسلم جاري ولا صاحبي في الكلية ولا زميلي في الكلية ازاي اتعامل لو انا انا راجل سلفي اتعامل مع الاخوان ازاي لو انا راجل اخوان اتعامل مع التبليغ والسلفيين ازاي لو انا راجل مسلم اتعامل مع العلمانيين ازاي أتع... كيف اتعامل مع الاخر الاربعة كيف دول يا اخواننا دول اشكاليات الملتزم الوقتي اي واحد ملتزم هاته واقعد لما بنعمل جلسات افتح لي قلبك بعد الدرس لو جيت تصنف الاسئلة هتلاقيها في حاجة من الاربعة دول يا ازاي ابقى انسان صالح واصلح قلبي واتربى يا ازاي ابقى انسان مصلح واعمل حاجة لدين ربنا يا ازاي احل مشاكلي اللي جايبه لي احباط بره لاني مش قادر اغير ومش عارف ابقى ناجح بره الجامع ازاي اجمع بين الدين والدنيا ازاي اجمع ما بين الاسباب والتوكل ازاي ازاي الحاجه الرابعه ازاي اتعامل مع الخلاف اللي موجود في الواقع ازاي اتعامل مع الاخر ازاي ابقى انسان عايش الدنيا وشايف كل حاجه صح وماشي على نور اخواني في الله عشان الاربع اسئله دول الدرس ده باذن الله سبحانه وتعالى واي درس تربوي معمول عشان الاربع اسئله دول اللي باذن الله اذا اتحلوا في حياه اي واحد باذن الله ان شاء الله هيبقى طلقه في دين ربنا سبحانه وتعالى اخواني في الله يعني هنتحدث على نقطة من واحدة من الاربعة دول موجودة دلوقتي احنا دلوقتي يا اخوانا في عصر الشهوات احنا في عصر فيه نص مليون موقع قذر والعياذ بالله لو فتحت البلوتوث وانت ماشي في الشارع بتلاقي جاي لك صور غريبة وافلام غريبة لو دخلت على النت بتلاقي كليكاية بجنيه بجنيه بتدخل على اي موقع انت عايزه من على الموبايل بتاعك والعياذ بالله احنا في عصر عفن يا اخوانا عفن انتوا عارفين اللي شغال في مدبغة جلود لو انت دخلت مدبغة جلود ريحة الجلود المتعفنة بتاعة الابقار تخليك تموت امال العامل اللي جوه بيستحمل ازاي اتعود احنا بره في عفن التبرج ده عفن اللي بيحصل من المعاصي ده عفن الفجور اللي بنشوفه في اللبس والاختلاط والعلاقات واللي بيحصل على النت وفي ارض الواقع وفي الجامعات وفي النوادي ده عفن ولكن احنا للاسف عملنا زي اللي بيشتغل في مدبغه اتعود على ريحه العفن فما عادش واخد باله ما عادش واخد باله لما كنا بندخل المشرحه واحنا في سنه اولى ريحه الفورمالين تبقى خلاص حاسس ان انت صدرك ولع شويه بقت الجثث عادي وتمسك الجماجم عادي وش فورمالين ناقص ان انت عادي خلاص اتعودت للاسف احنا اتعودنا يا اخوانا اتعودنا احنا في عصر يا جماعه احنا في عصر فساد قلوب يا جماعة 99% من الممثلين والمغنيات والممثلات ما هماش حلوين اصلا ولم يؤتوا حظ من الجمال الجمال الدنيوي بمقاييس الدنيا امال الشباب ليه بيتجنن باللي بيشوفه بسبب ال hard disk اللي جوه كل واحد مننا الذاكرة بتاعت المعاصي والشهوات اللي في صدر كل واحد مننا من كتر ما شاف ومن كتر ما سمع اول ما بيشوف اي حاجة ممكن اصلا مش قوية ولا حاجة عاد اقل حاجة والعياذ بالله بتثير بواعث الشهوة في قلبه المشكلة في ال hard disk اللي موجود جوه كل واحد مننا تخيل ال hard disk اللي في قلب كل واحد مننا ده لو ما ربنا يطلع على قلبك ويرى كل الشهوات دي فيه ويرى كل الشبهات دي فيه ويرى كل الامراض دي فيه ينفع نسيب قلوبنا كده اخواني في الله الثمرة بتاعت العصر اللي احنا عايشينه ان طلع شباب لما تسمع عن المعاصي اللي بيعملوها ما تقدرش تصدق الشباب اللي في جامعة من الجامعات عاملين مسابقة في رمضان اللي فات مين اللي يفطر على اهيف حاجة في نهار رمضان ده يفطر على مصاصة ياخد جايزة ده يفطر على البانة ياخد جايزة تخيلوا ان في ناس وصلوا لهذه الدرجة تخيلوا ان شاب لما يروح يشتغل في حملة من حملات احد المرشحين ويفاجأ ان اللي بيعملوا له الحملة بيصلوا بيرتبوا وقتهم على الصلاة يسيبهم ويقول انا ما اعرفش اشتغل مع ناس مع ناس بتصلي مش مع ناس بتقول لي صلي مع ناس بتصلي اصلا ما اعرفش اشتغل معاهم للاسف الشديد يا اخواني الشباب اللي دخل الجوامع والبنات اللي دخلوا الجوامع الشباب الملتزم او اللي عايز يلتزم والبنات الملتزمة او اللي عايزة تلتزم الناس اللي عايزة توصل لربنا اصبها من هذا الزمان من هذا العفن اللي بره اثار اصابها مشكلة من اخطر ما تكون مش موجودة يعني للأسف الشديد مشكلة موجودة عند المجتمع الوقت كله واسمها معاصي السر معاصي السر قضية من القضايا الخطيرة جدا قضية النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة وهو ايام بيئة الطهارة وبيئة الايمان ال- الكاملة قال لك ان معاصي السر دي نسبتها ايه ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعني مية في المية يعني الواحد زمان كان يقول معاصي السر دي ايه يعني خمسة في المية مثلا يعني خمسة في المية من الناس بيعصي ربنا وما بيقولش ولا عشرة في المية الواحد لما بدأ بقى يدخل في الواقع شوية قال تلاتين اربعين في المية لما جه حديث النبي ده هو عليه الصلاة والسلام قلت النبي بيقول انها مية في المية ما من عبد مؤمن الا وله ذنب ده دي قضية ان مفيش حد فينا مش هيقع مفيش حد فينا مش هيعصي ليه ربنا له حكمة عشان تفضل منكسر ليه ربنا له حكمة عشان لما تخشوف اخوك بيعصي ما تجلدوش وما تفضحوش ليه ربنا له حكمة عشان تعرف نعمة الستر عشان تفضل طول عمرك معترف لله بنعمة الستر ليه عشان ما تضغاش ليه عشان الف حاجة ولكن القضية النهائية يا اخواني ان كلنا بنعصي ربنا لازم كلنا نعرف كده ولكن معاصي السر بالنسبة لغير الملتزم هو بيعصي ربنا في العلن وفي السر مش فارقه معاه ولكن الملتزم لما بيقع في السر حياته بتتشل انا شفت ناس كادت تسيء الظن بالله ويقول لك انا نفسي اسيبها ربنا سايبني ليه انا شفت ناس منهارة يقول لك انا محبط انا حاسس ان انا كبدي بيتفتت انا شفت ناس بتقول لك انا حاسس اني منافق مش قادر اكلم حد في الدعوة اكلم حد في الدعوة ازاي وانا حاسس ان انا ضايع اعمل ايه انا بقالي انا رجعت خمس سنين ورا انا رجعت المعاصي خمس سنين قبل كده انا شفت ناس يا اخوانا عندها يأس والعياذ بالله قنوط والعياذ بالله شلل في دينها يقول لك خلاص انا مهما عملت حاجة بعد كده انا انسان وحش انا انا انا بدل ما نفضل قضية مقفول عليها وقضية كل واحد رادم جوه نفسيته عليها وقضية لا تعلن وقضية من اخطر القضايا اللي بنتعرض ليها بدل ما نفضل كده نفتح ملف القضية مش كيف تقضي على معاصي السر في حياتك ولكن كيف تتعامل مع معاصي السر ازاي تتعامل معاها ازاي تقضي عليها ولو وقعت مرة تعمل ايه ازاي نتعامل عمليا مع هذه القضية يا اخواني لان انا دلوقتي بتكلم ممكن تدي درس عن العادة السرية قاعد قدامك عشرة خمسة يسيبوها وخمسة مش قادرين يسيبوها اللي قدر يسيبها اللهم لك الحمد ربنا وفقه لما طبق استفاد اللي ما قدرش يسيبها انا مش عايز احطمه انا عايز اقول له لو ما قدرتش النهاردة تقدر بكرة بس ما تسيبش الروشتة دي ممكن عشرة قاعدين بيتفرجوا على صور او وقعوا في الفرجة على افلام او وقعوا في الفرجة على حاجات وصلت له بلوتوث انا ممكن يعني خمسة يقدروا يسيبوا واتنين او واحد ما يقدرش يسيب انا الواحد ده برضه مش عايز احطمه لو تسعين في المية قدر يسيب انا مش عايز احطم الواحد اللي ما سابش انا مش عايز احطم اللي ما قدرش ليه لانه هيقدر ولانه هيسيبها باذن الله سبحانه وتعالى ولكن مفيش دكتور بيكتب لك روشتة من اول مرة بتاخد الجرعة بتروق لا في عيانين كتير جدا بيحتاج انه يكرر الجرعة بل يكرر ازايز الدواء كلها لما تخلص لحد ما بيروق باذن الله عشان كده اخواني واخواتي في الله درس الليلة كيف تتعامل مع بعض السر نقطة من النقاط اللي بتسبب الاحساس بالفشل عند كثير من الناس اللي في لوبة خير لما بيخرج بره الجامع يحس ان هو وحش يحس انه ضايع ممكن في ناس من اللي قاعدين الوقت كان قاعد يفكر قبل ما يجي اجي ولا انا ما استاهلش ادخل الجامعة اصلا الموضوع ده بيحسس الانسان اللي في قلبه خير انه وحش جدا وبيحسسه انه بعيد جدا وبعد ما بيقع فيها بينهار بعدها وبيحس ان هو انسان مش نظيف وانه منافق وانه وانه هل دي الحقيقة نعمل ايه ونتعامل ازاي بدون ما نضحك على بعض الحاجة اللي تودي جهنم نقول بتودي جهنم وبدون ما نجلد بعض ما نجلد بعض بدون ما نحطم نفسية بعض بكلام واقعي عقلاني اعمل ايه اتعامل ازاي عشان كده من اولها يا اخواني هنبدأ روشتة كيف نتعامل مع معاصي السر الروشتة ديت يعني انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى بعد ما نخلص شوف الدرس باذن الله سبحانه وتعالى من على النت وتكتب الكلام دوت وتطبق فيه وتقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى احنا بنتكلم النهاردة في الروشتة كيف نتعامل الروشتة ثلاث أجزاء يا جماعة الجزء الأولاني B سالب فصيل الدم B سالب يا اخواني اخوك اهوت فصيل الدم B سالب B طبعا الفصيله نادره فلو حد يعني دي فصيله دمه يعني جزاه الله خيرا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وقفنا عند الروشته B سالب تاني وقفنا يا اخواني عند الروشته ثلاث اجزاء ركزوا معايا بقى باذن الله ايه معاصي السر معاصي السر ممكن تكون مواقع وحشه صور مش كويسه عاده سريه إيه مكالمات ليليه علاقه حب مخفيه إيه في حاجات في في القلوب اصلا امراض دفينه محدش يعرفها وخواطر دفينه محدش يعرفها كيف نتعامل مع عصر السر ده قصه كبيره جدا جدا ولكن الاتفاق ان مفيش حد ما بيعصيش مفيش حد ما بيقعش عشان ما تحبطش عشان ما تنهارش عشان تعرف ان يا اخوانا احيانا بنعرض قصص الصالحين ان الملتزم ده ما بيعصيش الكلام ده غلط الملتزم بيعصي الله امال فرقه عن غير الملتزم ايه ان الملتزم بيعصي ويتوب ويندم وقلبه يتحرق بعدها انما الغير ملتزم بيعصي وكأن دبانة قال لها هش والموضوع راح وخلاص واتنسى الروشتة ثلاث اجزاء الجزء الاولاني قبل الوقوع في معصية السر يعني انت قاعد دلوقتي انت ما تفكرش تبص على صورة ما تفكرش تبص على واحدة في الشارع ما دي معصية سر نظرة ال- النظرة للنساء في الشارع ونظرة النساء للرجال ما دي معصية سر ما حدش يراك غير ربنا سبحانه وتعالى والناس ما هماش شايفينك ممكن لو ابوها حاطط عينه على عينك مش هتبص دي معصية سر يبقى اذا كيف تتعامل قبل المعصية انت دلوقتي قاعد في درس ديني في كليتك في دراستك ما بتفكرش فيها ولكن هي موجودة في حياتك بس دلوقتي مش ما بتفكرش فيها الوقت ده اخطر وقت انك انت تعمل خطوة استباقية وتبدأ تحصن نفسك ضدها من الوقت طيب الجزء الثاني من الروشتة عند ثوران الشهوة انت لحظة بقى شاب جه ينام كده وبدأت الخواطر الشاب جه لوحده والشيطان ما بيضربش غير اللي قاعد في الخلوة لوحده الشاب جه في اي موقف حصل ثوران للشهوة نتيجة اي حاجة نتيجة افكار نتيجة اشياء نتيجة اشخاص نتيجة اماكن معينة وقف في ساحة الجامعة ايا مكان الملف للاسف للاسف احنا زي ما بقول لكم عايشين في واقع مليان عفن مليان عفن مثيرات الشهوة مثيرات الشهوة للرجال والنساء الان في كل مكان فانت ممكن تبقى لوحدك والشيطان يجيلك وممكن ماشي في الشارع ال ال ال الواقع اللي احنا عايشين فيه عايز مجاهدين يا جماعة يبقى النقطة التانية عند فوران الشهوة اعمل ايه اعمل ايه انا بحاول وبجاهد وبقع كل مرة لدرجة ان انا قست وحبطت ان انا هسيب المعصية دي اعمل ايه الجزء الثالث من الروشتة انا وقعت خلاص اموت بقى ولا اذبح نفسي ولا موت نفسي ولا انتحر ولا احلق دقني وابيع القضية وضربة ضربة وبايظة بايظة وما نافعة كده كده خلاص ولا اعمل ايه انا وقعت خلاص ماذا بعد الوقوع ماذا بعد الوقوع في المعصية انا حاولت وعملت كامل اللي انتم بتقولوه عملت كل الروشتة اللي قبل الوقوع في المعصية وعملت الروشتة اللي عند المعصية ووقعت برضه اعمل ايه ماذا بعد الوقوع في المعصية طب لو انا واحد مدمن هذه المعصي المعاصي اعمل ايه وكيف اتعامل اخواني في الله الجزء الاولاني من الروشتة وهو قبل الوقوع في المعصية قبل الوقوع في المعصية بصوا يا جماعة احنا عايزين نفتكر حاجات خلاص وبعد كده نتكلم في العلاج العملي لازم تفتكر حاجات الحاجات دي انت ممكن تجيب ورقة وقلم وتقعد في البيت وتكتبها وتعلقها قدامك ولكن تذكر تذكر ايه رقم واحد ان مفيش معصية هتعملها في حياتك مش هتلاقي في ميزانك ابدا اوعى تعتقد يأتي بها الله انها ان تكن مثقال حبة من خردل معصية قد السنتوفة قد سنتوفة اللحمة المفرومة اصغر منها فتكن في صخرة دخلت جوه صخرة بصيت على صورة وحشة وطلعت او جوه جبل او في السماوات طلعت المريخ وقعت في معصية شهوة ورجعت او في الارض رحت في غابات الامازون رحت على قمة جبال الهيمالايا عصيت ربنا ورجعت يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يوم القيامة على الميزان يأتي بها الله مفيش معصية مش هتلاقيها السؤال ال ال الكلام الاولاني للي مش بس بيعمل المعصية للي بيساهم في نشر المعصية اللي يعني اللي, اللي ما هياش محجبه حجاب كامل يعني وبتفتن شباب المسلمين طب ما انت بتسام انت ما انت القضيه مش انك بتعصي ربنا دلوقتي القضيه ان انت دلوقتي ما تعرفيش السيئات اللي في ميزانك شكلها ايه انت بتقول انا عايزه ربنا يطهر قلبي طب اذا كنت انت اكبر سبب لفساد القلوب هل تعتقد ان انت قلبك هيطهر اذا كنت انت بتفسدي قلوب المسلمين هل تعتقد ان انت نفسك قلبك هيطهر انما لما لبسك يحافظ على طهارة قلوب المسلمين ربنا جزاء من جنس العمل يطهر لك يطهر لك قلبك انت لو حسبت بس لو لبسك فيه مكياج او لبسك فيه يعني شيء يصف او يشف او او او لو حسبت سيئات من بيتك لحد الكلية ووانت داخلة في ساحة الكلية ولو وقفت في وسط ساحة الكلية لو حسبت المعادلة ده على بعضها هتفاجئ ان انت وبقالك خمس سنين مثلا على هذا التبرج ولسه 15 سنة على ما يتقدم عريس يبقى احنا دلوقتي بنتعامل في ارقام فلكية الشاب اللي بيشير صورة ولا كليب ولا حاجة على فيسبوك ولا فاتح البلوتوث بتاعه بشاع كده للدنيا كلها بالحاجات اللي فيه او قاعد في الجامعة معانا دلوقتي والحاجات اللي موجودة على ال- ال- ال- ال- المحمول بتاعه تودي في داهية هو ما هوش عارف يعني ايه ان انا بخلي الناس تعصي ربنا اللي علم شاب خمسين اللي علم خمسين شاب يشرب سجاير وكل واحد منهم علم خمسين واحد يشرب سجاير واحد جاله سرطان رئه في ميزانك واحد واحد واحد ده كل ده في ميزان اللي بيعلم الناس المعصية اللي علمت البنات طرحة ربطة طرحة معينة اشد من التبرج وكشف الشعر علمت خمسين واحدة والخمسين علموا خمسين تخيلي كل ده في ميزانك اللي عرفت خمسين بنت انها تكلم ولاد والخمسين بنت عرفوا كل واحدة خمسين بنت انها تكلم ولاد العلاقة دي بقت زنا والعلاقة دي بقت جواز عرفي والعلاقة دي بقت انهيار قلوب والعلاقة دي بقت خيانة زوجية في ميزانها من البداية اللي علم شباب يشرب مخدرات وكل واحد علم خمسين واحد يشرب مخدرات ده وقع في زنا مع حارم لما شرب وده راح قتل ابوه عشان يسرق عشان يشرب وده راح سرق اللابتوب بتاع صاحبه عشان يشتري بيه مخدرات كل ده في ميزان الاصلي اللي share كليب ولا صور معينة ولا فيلم معين ولا موقع وحش معين على النت وكل الناس يا اخوانا قضية نشر المعصية في حد ذاتها مصيبة لعب بالنار شباب على النت وعلى الفيسبوك مستهينين بقضية نشر المعصية هو مش واخد باله انه بيلعب بالنار زي الشاب اللي استهتارا راح جاب الدومين وعمل موقع واتفق مع شركة بتبعت له صور يعني قذرة وبيبعتها لمجموعة كبيرة من الناس تلقائيا ومات حقيقة قصة حقيقية ومات ده بيلعب بالنار ده الوقت تحت التراب والموقع بتاعه شغال قضية نشر المعصية دي في حد ذاتها لعبة من نار افتكر احصاه الله ونسوه يا اخوانا معاصي السر دي معاصي من العيار التقيل يعني قبل ما تيجي تتفرج على حاجة على النت كده قبل ما عينيك تخبط كده حاجة على النت كده قبل ما عينيك وللأسف كثير من الناس اللي في قلبها خير تلاقيه بيدخل على أفلام تلاقيه بيتفرج على صور تلاقيه بيبص تلاقيه بيقع في معاصي من معاصي السر تلاقيه قبل ما تبص بعينيك افتكر ان دي معاصي من العيار التقيل معاصي من الوزن التقيل يا اخوانا معاصي السر دي مش اللي بيعملها بس هو اللي بيدفع ثمنها ده احنا كلنا بندفع ثمنها مش سيدنا موسى كان معاه الجيش بتاعه بتاع بني اسرائيل وربنا اوحى اليه انه منع المطر عنهم بسبب واحد عاصي معاصي سر في وسط الجيش واحد بيعصي ومحدش يعرف عنه حاجه يعني ممكن بت... اللي بيعمل معصيه سر بينا ده يمنع عننا كلنا فتح يعني انت دلوقتي اما كنت بتكلمنا عن الاخوه قلت ان لو اتنين اتشكلوا مع بعض ليله القدر تترفع عننا كلنا ورغم ان هما اللي اتشكلوا ملناش دعوه والوقت بتقول ان واحد بيعصي معاصي السر يمنع المطر والخير عننا كلنا طب واحنا مالنا عشان ربنا يعلمك ان دين اخوك في رقبتك عشان ربنا يعلمنا ان احنا نشيل هم دين بعض عشان ربنا يعلمك انك ما تسيبش اخوك يقع ما تسيبش صاحبك يقع ما تسيبيش زميلتك تقع ما تسيبش واحد زميلك كان بيقعد جنبك قال ما هوش موجود ليه الله اعلم بقى انتكس ولا مات ولا حصل له انت الخسران لو سبت دين اخوك يقع اخوك بيسندك في دينك ومعاصيه هتأثر عليك اخواني في الله قضية معاصي السر قضية معاصي من الوزن العيار التقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقطاب بطنه مصارينه امعاءه تطلع بره كده فيدور بها كما يدور الحمار في الراحة عارفين الحمار يعني زي اللي بيجر حاجة وراه كده هو جارر امعاءه وراه والعياذ بالله وهو يدور كالحمار في جهنم فيجتمع عليه اهل جهنم يعني بيتعذب عذاب العصاة نفسهم ما تعذبوهوش فيقولون مالك ما شأنك أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول أما إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه يعني أنا في السر كنت غير الظاهر أنا بيني وبين ربنا جعلت ربنا أهون الناظرين إلي ده ده تعاقب أكتر من اللي كان بيعصي في العلن معاصي السر معاصي من العيار التقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس فيما يرى للناس يا اخوانا مش معناها انه منافق مش معناها ان قدام ان هو ايه بيمثل ده فيما يرى للناس يعني في الظ... يعني في الحالة اللي قدام عينين الناس هو ما بيقعش في معاصي معاصيه كلها فيما لا يرى للناس معاصيه كلها في السر كل معاصي معاصي السر ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس كلها طاعات انما بينه وبين نفسه بيقع في معاصي السر حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها قال لك ده ليه عمل بعمل اهل النار في النهاية البعض قال لك عشان يفضح لانه هو كان في حياته مشاكل في السر مش راضي يواجهها قال لك ده مش شرط يكون منافق ده واحد مستهتر واحد مستهتر انت بتقول الكلام ده ليه عشان اقول لك ان الفرجة على المواقع دي مش لعبة عشان اقول لك ان قضية يا اخوانا العين دي ممكن تؤدي الواحد جهنم اياك ان تكون وليا لله امام الناس وعدوا لله بينك وبين الله القضية ما هياش لعبة قضية المواقع قضية النص مليون موقع اباحي قضية ان إيه يعني الشاب دلوقتي بقى قاعد على النت يوم مستسهل يوم داخله على موقع موقعين ولا صورة صورتين ولا فيلم فيلمين ومش قادر طبعا بعد كده هتيجي عن السرية وبعد كده هتيجي اطلاق النظر في الحرام طول ما هو ماشي وبعد كده وبعد كده وبعد كده انا عايز اقول ان الموضوع مش بسيط الموضوع ما وصل موضوع المواقع والصور والنظر ومعاصي السر ده موضوع مش بسيط بل بالعكس قد يؤدي الى الى والعياذ بالله قد يؤدي الى سوء الخاتمة اللي كان بيزني في كوخ من الاكواخ في بلد من البلاد الافريقية ونزلت صاعقة حرقته فاذا به واحد وواحدة في حالة زنا والعياذ بالله القضية قضية ان محدش يضمن هو ممكن يقابل ربنا ازاي يعني عايز اقول ايه عايز اقول ان دي ممكن تبقى النهاية زي الشباب اللي كانوا في كلية من الكليات اللي, اللي, اللي, اللي في الجامعة وفي ايام الامتحانات وسهرانين بيذاكروا طب نجيب فيلم اتفرجوا على فيلم صاحب البيت شهوته ثارت قام دخل يقضي العادة السرية مات في الحمام بيخبطوا عليه بعد ربع ساعة نص ساعة مات خلاص والمنية على رجله والعياذ بالله مات يعني ممكن الواحد ممكن تبقى دي النهاية يعني قضية ان اللعب مش بالايه لازم لازم الواحد يعرف قدر ما يحدث لازم يعرف قدر معصية العلن وقدر معصية السر معصية السر ليها وضع خطير ليها وضع خطير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني الوقت واحد بيزني زنا يد واحد بيزني زنا عين واحد بيزني الايمان بيرتفع عنه يعني بيقلع ثوب الايمان بايديه بيفك زراير ثوب الايمان وبيخلعه بايديه طب انت ليه ليه تخسر اغلى ما تملك وانت بتعمل هذه المعصيه بل الاخطر واللي الواحد شافه ان معاصي السر بتؤدي الى الانتكاس الواحد شافها كتير تلاقي شاب من الشباب وبيجري في اعمال خيرية وبيجري في حاجات انشطة من الانشطة كويسة وهو في حياته معصية سر مش راضي يقول عليها ومتجاهلها ومش راضي يواجهها ومستهين بيها المعصية دي بعد شوية هي اللي بتجيب كل التزامه يعني مش لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مش بيخلع ثوب الايمان شوية وبعد كده بيرجع تاني بعد المعصية ده بيخسرها خسارة دائمة والعياذ بالله بينتكس ليه لانه ما كانش راضي يواجه المشكلة اللي عنده انا مش بقول دلوقتي ان الحل انك ما تعصيش لان في ناس ما بتقدرش بل ايا ما كان كلنا هنذنب هنذنب مفيش حد هيقدر ما يذنبش يا اخوانا الفرق بين الملتزم والعاصي مش ان ده ما بيذنبش وده بيذنب دي صورة غلط ولو احنا صدرناها للناس نبقى بنحطم نفسية الناس لان مفيش حد مش هيعصي لو انا قلت لك انا ما بعصيش يبقى انا فرعون والعياذ بالله لو انا قلت لك شيخ مشايخ الاسلام ما بيعصيش يبقى فرعون والعياذ بالله ممكن يكون كل واحد بقى بيعصي معاصي معينه غير التاني ممكن ممكن ولكن ربنا بيربي العبد بالمعصيه كما يربيه بالطاعه سبحانه وتعالى والا لو انت ما عصيتش خالص والقيام ما راحش منك خالص وتكبيره الاحرام ما فلتتش منك خالص ومحب... ده انت تبقى فرعون يا ابني في النهايه ده احيانا انكسارك بعد المعصيه احب الى الله من عشبك بعد الطاعه ده يقينا يبقى اذا اخواني في الله قضية ان انا مش برضو محدش يفهم كلامي ان انا بقول ان المعصية في حد ذاتها الوقع فيها مصيبة انا بقول لازم تتعامل ما تستهترش ما تستهنش لان دي كارثة يكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان لا الفين احدكم اوعوا حد يعمل العملة دي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كده من 1400 سنة اوعوا حد يعمل العملة دي اوعوا الاقي واحد يوم القيامة عامل العملة دي لا الفين احدكم يأتيني يوم القيامة بحسنات او يأتي يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء جبال بيضاء عارفين يعني ايه بيضاء بيضة يعني زي مثلا الرخامة دي او بيضة زي الحيطة دي مفيش معاصي شائبة ليها ده راجل خالص مخلص بقى ده مع حسنات ورا حسنات ورا حسنات وجبال تهامة دي حاجة ضخمة جدا ف يجعلها الله هباء منثورا تتنسف من على كفة الحسنات عشان شوية سيئات صغيرة اتحطت طب ليه يا رب المفروض جبال سيئات اتحطت تنسف جبال انما شوية سيئات تنسف جبال ليه قلت لكم يا اخوانا دي معاصي من العيار التقيل من العيار التقيل مش معاصي من العيار العادي فيجعلها الله وباء منثورا سيدنا ثوبان اترعب يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ده ده موضوع بقى ده ده قاعدين وسطنا ويأخذون من الليل ما تأخذون يا نهار ابيض ده موضوع خطير جدا ده قيام الليل ده من تعاطي السر يعني يعني احنا داخلين الوقت في يعني ايه ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها طب يعني طب يعني الحل ايه يا اخوانا في فرق بين واحد لما بيقع في معصيه السر خلاص ما انا بعمل طاعات خلاص وانا اعمل ايه وواحد كبده بيتفتت ولو وقع الف مره هيتوب الف مره وهيحاول الف مره انا مش بقولك ان انت لازم هتسيب كل حاجة ولكن بقولك ان لازم كل ذنب تتوب منه لازم كل ذنب تندم عليه لانك لو استهترت هتدخل في دايرة ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لازم نعرف احنا بنعصي مين لازم نعرف ان معصية السر ديت انت كده بتجعل ربنا اهون الناظرين اليك لازم نقدر هذه المعصية حق قدرها عشان نقدر نتعامل معها صح انا لما الاقي اللي قدامي ماسك مطوة فهمت هتعامل ازاي ماسك سيف لتعامل تاني ماسك رشاش له تعامل تالت في دبابة ومسلط المدعف هيدفع عليا له تعامل رابع في طيارة وهيضربني بصاروخ له تعامل خامس خامس يبقى لازم اعرف المعصية دي ايه المعصية دي طيارة هتقصف بصاروخ بسببها ولا المعصية دي مطوة هتعور بسببها المعصية دي حجمها قد ايه لازم نعرف ان معاصي السر دي ناسفات للحسنات والعياذ بالله لو جبت قنبلة في جبل فجرته معاصي السر ده والعياذ بالله بتعمل في الحسنات كده لما بيكون فيها استهانة بنظر ربنا لما يكون فيها استهتار بقدرها والعياذ والعياذ بالله عشان كده ساعة العرض على الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا ما كنتم تستترون يعني وانت بتعمل المعصية ديت انت ما انتش عارف ان كله قاعد يسجل الوقت عليك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم دي الكارثة انت فعلا الظن ده ممكن يكون جواك هو فعلا اللي بيعصي معصية السر ومنهمك في شهوته ممكن الظن ده ساعتها ممكن يكون جواه كيف نتعامل مع هذه القضية يا اخواني يبقى اول حاجة افتكر يأتي بها الله فيش معصية مش هتيجي على الميزان مش هيحصل الا ان يعفو الله رقم اتنين احصاه الله ونسوه اللي بيشير المعاصي للناس يخاف من ربنا لانه بيلعب بالنار الشباب اللي بيلعب بالنار على النت وقاعد يشير مواد كلها يعني محرماته كلها معاصي هو مش عارف هو بيعمل ايه رقم ثلاثة معاصي السر معاصي من العيار الثقيل معاصي من الوزن الثقيل والعياذ بالله رقم اربعة مش هينفع ربنا يعمل لي كده وانا عامل ربنا كده يعني كل ده احنا لسه بنفتكر قبل المعصية كل ده انا ماسك ورقة كده وكاتب حاجة معينة بعلقها قدامي عشان افتكر عشان ايه ابرمج نفسي ابرمج عارفين البرمجة اللغوية العصبية كده يعني هي بقدر بحدود ما يعني ليها ايه ليها ان انا ببرمج عقليتي كيف اتعامل مع هذا الامر مش معقول ربنا يعملني كده وانا عامل ربنا كده انت ممكن تكون بتخطط للمعصية وربنا بيرتب لتوبتك احد من اعرفه ويتفق مع يعني يعني مع فتاة انه هيذهب لكي يقع في الزنا والعياذ بالله بيقول لي صحيت من النوم لقيت مرض جلدي مالي كل جسمي ودول دكتور امراض جلديه استاذ قال لهم مرض خطير وممكن يجيب تشوه في الجلد كله ولازم يقعد مش حاجه بقى ايه قصه يعني قصه في العلاج بتاعه سبحان الله العظيم ده مين اللي عصمه هو بيرتب لايه انه ينتهك حرمات ربنا وربنا بيرتب انه يعصمه شوف ربنا بيعاملك ازاي وانت بتعامل ربنا ازاي زي اللي كان يعني احد الشباب كان حاله يعني حال سيء جدا في المعاصي سيء جدا بالنسبة حتى للعصاة اللي حواليه وهو في بيته قامت حريقة بقى وسط النار يعني احد الناس دخل شاله من النار وخرج قلت سبحان الله يعني ده بيرتب لمعاصي شكلها ايه وربنا يرتب لنجاته سبحان الله العظيم لو كان ربنا اخد اي واحد مننا على معصية فلانية يوم ما كنت في المصيف اليوم الفلاني وعملت المعصية الفلانية ويوم ما كنت فين في المكان الفلاني وعملت المعصية الفلانية ويوم ما كنت قاعد لوحدك في اليوم الفلاني وعملت المعصية تخيل لو في ناس ربنا خدها وهي بتعمل كده في ناس ربنا قبض روحها وهي على هذه المعصية انت قاعد اهو في بيت ربنا وانت قاعده اهو بتسمعي عن ربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا بيعاملني ازاي وانا بعامل ربنا ازاي لازم يا اخوانا نعرف قد ايه رحمة ربنا بينا مش عشان اغتر بالرحمة عشان اتكسر عشان اتكسف عشان اتكسف هو انا دلوقتي ابوك لما بيديك او انا لو اديتك 50 جنيه وبكره 100 جنيه وبعد 300 جنيه ده يجرأك عليا ويخليك بقى ايه يا عم ده طيب سيبك هو ده ده ينفع يعني يعني انت دلوقتي يعني لو سألت واحد واحد مدير شغل واصدر امر فممنوع التدخين مثلا فلقيت موظف ماسك خمس سجاير في وقت واحد واحد ايه يشرب ويوزع على الموظفين الموظف ده حاجة من, من يعني ملهاش رابع او ملهاش خامس او يعني يا اما المدير ده طيب يا عم لما يستدعيني هضحك عليه بكلمتين يا اما انا يا عم لا يهمني مدير ولا وزير ولا غفير ولا حد يملى عيني حدش يقدر يكلمني اصلا يا اما يا عم هو المدير داري ولا المدير عارف اللي بيحصل مين من التلاتة دول ربنا عندك مين من التلاتة دول ربنا عندك اللي هتقول كلمتين وخلاص يا عم والمدير طيب ولا المدير ما يعرفش ولا ما حدش يقدر يعمل لي حاجة مين من دول ربنا عندك يا اخوانا لازم نقف على هذه المعاني في حياتنا رحمة ربنا واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله شوف راجل عجوز وشعره شاب ومليان سواد من المعاصي اللي هو عملها رايح للنبي عليه الصلاة والسلام مكسوف مش قادر يقول له انا عاصي مش قادر بيقول له يا رسول الله ارأيت رجلا فعل الذنوب كلها ما سابش حاجة ما عملهاش ولم يترك في ذلك حاجة ولا داجة ما سابش مصيبة ما عملهاش ما فيش عضو في جسمه ما عصاش ربنا بيه هل لذلك من توبة البني ادم ده يا رسول الله ينفع يتبع عليه الراجل مش قادر يواجه النبي ان هو النبي عليه السلام اراه فهمه عليه الصلاه والسلام قال له اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فالراجل اتكسف لا مش انا قال له اما انا لو انت بتتكلم علينا رسول الله آه اشهد ان لا اله الا الله انا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ده لو بالنسبه لنا انما مش انا يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم برضه ايه عدى الكلام بتاعه قال له اتترك السيئات تعالى بقى معرض عليك عرض كده ايه في اوفر كده في حاجه كده ايه عرض يعني خطير جدا اتترك السيئات سيبك من اللي فات بقى وتفتح صفحه جديده وتفعل الخيرات وتبقى انسان نظيف بعد كده فيجعلهن الله لك خيرات ربنا يخلي كل ال... كل الكراسه السوداء بتاعه المعاصي اللي فاتت كلها نور وطاعات ويقلب لك كل المعاصي دي حسنات وكل المعاصي اللي انت نشرت فيها معاصي سوء واللي انت فتنت فيها مسلمين واللي انت كل ده يتقلب لك حسنات الراجل مش قادر يستوعب في ايه قال له قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي يعني الراجل جاي بيقول له يا رسول الله مش انا ده واحد تاني وحش عمل ده ينفع النبي بيقول له انت تشهد شهادتين ايوه بشهد بس مش انا النبي عليه السلام قال له طب ايه رايك في العرض الجميل ده بقى تبدا صفحه جديده وربنا يقلب لك كل سنه حسنات الراجل اول ما سمع العرض ده نسى واعترف وقال له وغدراتي وفجراتي انا الراجل ده رسول الله بس المصائب اللي عملتها قال له نعم قال لا نعم يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال له نعم وغدراتك وفجراتك تتقلب حسنات تتقلب حسنات فماشى الرجل الراجل ما قالش قال له ما قالوش الف شكر يا رسول الله هو عارف ان دي مش رحمه النبي ده رحمه الله ده رحمه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى الراجل بظل يمشي ويقول الله اكبر الله اكبر اشمعنى الله اكبر لان يا رب ده انت رحمتك اكبر من اي رحمة تخيلتها في الوجود ده انت فضلك اكبر من اي فضل تخيلته او تصورته في الوجود يا اخوانا ورحمتي وسعت كل شيء حتى الشاب اللي كان معاه ثلاثة hard disk ثلاثة hard disk ات كل ما يدخل شاب جديد يحملهم له حاجات قذرة عشان يضيعوا حتى ده حتى المغني اللي دمر ملايين الشباب حتى ده حتى المنتج اللي انتج افلام ضيعت شباب حتى ده حتى الشاب اللي كان كل ما يدخل شاب بعربية جديد الجامعة يجي يعرفوا اماكن زجاجات الخمرة واماكن المخدرات ويضيعوا حتى ده حتى اللي عمل كل حاجة حتى ده حتى اللي وقعت فيه حتى دي ورحمتي وسعت كل شيء ده ربنا في حديث نزول الثلث الاخير من الليل بيقول هل من تائب هل من سائل فاعطيه وذلك كل ليله يعني الواحد يتخيل كده لما واحد مريض جاله سكر يروح المستشفى يا عم الحاج انت جالك سكر يا عم الحاج اوعى تاكل حاجه مسكره يا عم الحاج خد بالك من الفواكه المسكره خد بالك من الاكل والنشويات خد بالك خد بالك الراجل خرج اول محل حلويات نزل نسف له دستين جاتوه وقام طالع على خمس كنزات بالسكر وقام شاربهم وقام طالع على عصاره قصب و- وقام شارب وقام واكل ثلاث ساعات وجاله غيبوبه سكر نقلوه المستشفى السكر بتاعه 3000 يا عم الحاج انت عملت ايه ده رحت محل حلويات لو دكتور وعارف كده هيقول له ايه هيقول له يا عم روح موت يا عم ما انا قلت لك ان الكلام ده هيضيعك انت انت بتقتل نفسك امر لله هعالجك تاني يوم الراجل قام نازل الصبح وقام رايح على محل حلويات ومحل عصاير وحل وجابوه ميت بالليل عنده غيبوبه السكر وتالت يوم في دكتور بعد يومين ثلاثه يستحمل الراجل ده هيقول له يا عم انا ما عدتش معالجك تخيل ان ربنا بيقول لك انت لو كل ليله جيت مليان ذنوب ورفعت ايدك وقلت يا رب توب عليا انا قبلك بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار بل بسط اليد ده معناها عطاءات خد وخد وخد ما انت ايه اللي صرفك عن انك كنت عايز دنيا خد اللي انت عايزه خد اكتر مما تتخيل ولكن ما تسيبش طريق ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا ازاي ربنا يعملنا المعامله دي واحنا نعمل ربنا المعامله دي ازاي يبقى سوريا اللي بتغتصب في سوريا دي اختك اللي بيتقتل في سوريا ده اخوكي اللي بيتذبح هناك ال 200 واحده اللي عملوا لهم اغتصاب جماعي دول اللي بيقتلوهم هناك اللي بيقطعوهم هناك دول اخواتك واخواتك ازاي يبقى ده بيحصل للامه وانت جاي لك قلب تعمل المعاصي دي ازاي ما فكرتش مره بعد المعصيه يا رب انا هنت عليك ليه يا رب يوسف لما عرضت ليه امرأة العزيز ربنا عصمه ليه ربنا عصم ده وما عصمش ده فكر اوعى تعصي ربنا لحد ما تهون على ربنا اوعى تستمرئ المعصية لحد ما تهون عند ربنا لحد ما يبقى ملكش قيمة عند ربنا اوعى توصل نفسك للمرحلة دي اوعى توصل نفسك لطريق اوعى تتحجج كنت ماشي مع اخواني نقول انا تجار مخدرات ورا بعض ورا بعض وكل واحد فاتح لك شوال بانجو وقاعد يبيع فيه في الشارع كده عيني عينك ونازلين نتكلم معاهم لاول مره افاجئ ان تجار المخدرات عندهم لستة اعذار انا بحسب ان هو مش قادر ينطق لقيت كل واحد قال لا يعني مش احسن من ان انا اسرق مش احسن ده انت مفسد في الارض يا جدع انت تسرق ده اللي سرق حرام بيتقطع ايده ده انت بي- بيقطع ايديك وارجلك من خلاف ده انت مجرم ده انت ورا كل واحد يجي يشتري منك بيت مدمر وحياة مدمرة واللي بيجي يشتري منك هيموت في يوم من الايام بسكتة قلبية انت انت انت في يوم من الايام ربنا ينتقم منك في ولادك من اللي انت بتعمله في ولاد الناس والعياذ بالله يعني ربنا يعني لم يعفو انت انت مش عارف انت ايه يقول لك انا احسن من الحرامش والتاني يقول لك انا عايز اتجوز انا بص والله السبت الجاي ده اهو جوازتي انا ما عدت متاجر فيها تاني هو مين ده وواحد تاني وواحد تاني يقول لك انا مفيش في بيتي جنيه انا مش لا اكل وواحد رابع يقول لك انا مظلوم البلد بتوزع بالظلم كل واحد يا ابني محضر لستة اعذار اوعى مفيش عذر العاصي مفيش عذر في معصية ربنا مفيش اوعى تفتكر ان دي النهاية دي مش النهاية زي قصة برصيصة المرعبة العابد اللي على اللي على الجبل الشيطان راح بنى كوخ جنبه وقعد يعبد ربنا فيه ليل نهار لحد ما فتن برصيصه نفسه وبعد كده بدا ي- يكذب على برصيصه يقول له اعلمك اسم الله الاعظم اللي يطلع الشياطين من البني ادمين وينزل الشيطان يمس اي انسان يجيبوه لبرصيصه برصيصه يقرا عليه هذا الاسم الكاذب الشيطان يسيبه لحد ما جاب له اجمل بنت في القريه مسها ذلك الشيطان ومش راضي يمشي يا برصيصه لازم تسيبها معاك في الصومعه عشان تعلمها التوبه اوعى تفتكر انك قوي اوعى تفتكر ان الشيطان اخره انك انت تقع في معصيه ده هو ما كانش بيخطط ان برصيصه يقع في الزنا مع هذه الفتاه ده بيخطط انه يقع في الزنا فيضطر ان هو يدفنها عشان الحمل من الزنا فيضطر انه يقتلها فالنظر الحرام ادى للزنا ادى للقتل لما الناس جت تحاصر الصومعه بتاعته عشان يقتلوه قال له اسجد لي اسجد لك ده كفر قال له اسجد لي ولا سيبهم يقتلوك سجد له سابه دخل وقتلوه مات على الكفر الشيطان مش قصته الصور الشيطان مش نهايته معاك العاده السريه الشيطان مش اخره البساط الحرام وهيئه الارصاد اللي انت جايب بعينيك بقى اللي رايح واللي جاي الشيطان مش اخره المواقع اللي بتدخل عليها الشيطان مش نهايته الزنا الشيطان قضيته اخطر من كده الشيطان عايز يكفر العبد والعياذ بالله يبقى اذا يا اخواني الجزء الاول من روشتة قبل الوقوع في المعصية تذكر كل النقط دي اكتبها كده وافتكرها بعد كده تاني نقطة في قبل الوقوع في المعصية حرق السفن ده اسمه العلاج العقلي حرق السفن العشاء الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اما بعد آه، آه، قلنا يا اخواني في الله الجزء اللي هو قبل الوقوع في المعصيه احنا دلوقتي ماشيين في روشته في قضيه من اخطر القضايا اللي في حياه الشباب دلوقتي انا بعتبر معاصي السر دي من اخطر القضايا من حيث الاثر الاخروي ومن اخطر القضايا من حيث سبب الانتكاس وسبب الاحباط وسبب الشلل اللي في حياه كثير من الناس الملتزمه لانه زي ما بقول لكم مش عارف يتعامل معاها وهو لو تخل يعني ازاي نتعامل مع معاصي السر قلنا النقطة الاولانية تذكر يعني قلنا نق- نقاط كثيرة النقطة التانية يا اخواني في الله ممكن واحد منكم حتى يعني بعد ما نخلص الروشتة دي على بعضها سواء خلصناها كلها المرة دي او آه، خلصنا الجزء الباقي المرة الجاية لو يقدر يلخصها في ورقة ويجيبها لي نراجعها ونبدأ ننزلها للشباب بحيث انها تبقى ايه نقاط كده يعني نقاط تنويرية للي مبتلى بهذه الامور يعرف خطورتها من ناحية ويعرف كيف يتعامل معاها من ناحية تانية طيب اخواني في الله النقطة التانية في العلاج قبل الوقوع في المعصية العلاج العقلي يعني ايه العلاج العقلي حرق السفن يعني ايه حرق السفن يعني لازم تحرق كل الاسباب اللي بينك وبين المعصية ديت ما تجيش وقفه الجامعه تقف لي في ساحه الجامعه وتقول لي والله اصل انا مش قادر على نفسي ما انت يا ابني ما انت مضيع نفسك اصلا مش قادر وهتقدر ازاي ما تجيش تحط لي الكمبيو... ال... ال... ال... النت والكمبيوتر عندك في اوضتك وقافل على نفسك وتقول لي انا همسك نفسي يا ابني انت ضعيف لازم تعرف وخلق الانسان ضعيفا لازم تحرق السفن شريحتك اللي فلان عارفه رقمها ولا فلان عارف رقم شريحتك تتحرق تمسك كده على النار البوتاجاز كده وتحرقها ده علاج عقلي يعني ايه علاج عقلي يعني اللي مش م... اللي عايز يسيب معاصي السر والحاجات دي ما عملهاش ده اصلا ما بيفكرش بعقل ده غير عاقل غير عاقل الكمبيوتر تحطه في وسط الصاله لو تقدر تحطه في في مدخل العماره بتاعكم حطه في مدخل العماره بتاعكم ويبقى الوش بتاعه للناس ما يبقاش الوش بتاعه ايه يعني ما حدش يشوفه الا انت ما انتش قادر على النت تفصله ما انتش قادر تفصله نتيجه حاجه معينه اعمل اي برنامج block للمواقع البرنامج ال block بيتقل ما يتقل يا ابني امال الواحد يروح جهنم امال الانسان يروح جهنم لازم تقطع الشوارع اللي كنت بتعصي ربنا فيها ما عدتش تعصي ربنا ما عدتش تمشي فيها المع- شوارع الناس اللي كنت بتعصي ربنا معاهم ما عادش لك دعوه بيهم الاماكن اللي بتثير شهوتك الوقوف فيها نادي ولا ساحه كليه ولا شارع معين ما تمشيش فيه ده كلام عقلي يعني اللي مش هيعمل كده يا ابني اللي هيبص هيقع مش هتقدر تغمض عينيك ده كلام سليم اهل الباطل يعني جزاهم الله خيرا انهم قالوها للشباب اللي هيبص مش هيقدر يغمض عينيه الحل انك ما تبصش مش الحل ان انا ابص واقام الحل انك ما تقفش في وسط النار وتقول انا مش هولع هتولع للاسف الشديد يبقى اول حاجه العلاج العقلي حرق السفن تاني حاجه العلاج القراني يعني ايه العلاج القراني فاذا فرغت فانصب الاخ يجي يعتكف معانا في رمضان يقعد العشر ايام يعبد وتهجد و و و يخرج تاني يوم يقابلك بيعيط في ايه انا وقعت في معاصي بعد الاعتكاف انا ما كنتش بعملها اصلا قبل الاعتكاف ايه السبب ان انا كل ما بعمل طاعه كبيره بقع في معصيه كبيره بعدها تقول له لان ربنا قال فاذا فرغت فا فا فانصب فورا من طاعة لطاعة ما تريحش المع... الطاعة عاملة زي حصن فلو انت خرجت من طاعة الاعتكاف وقلت اما رايح العيد بقى وبعد العيد ان شاء الله اقوم الشيطان هينشك في العيد لو ريحت اول ما تخرج من طاعة اطلع على الطاعة اللي بعدها لو ريحت هتتنشى على طول ما تريحش يعني ايه ما ريحش اشغل نفسك بالدين انت اكتر واحد في الدنيا محتاج صحبة انت اكتر واحد محتاج بيئة الايمان محتاج الدروس اللي زي ديت بكل انواعها بقى محتاج انك ترتبط بصحبة وببيئة ايمان وبحد يهتم بيك وبحد يسأل عنك محتاج انك تفرغ طاقتك في حاجة اللي جمعيه خير زاد ورساله عاملين قوافل حلاب وشلاتين روح اشترك ده عاملين حمله بيور نت ضد المواقع الاباحيه بعد ما كنت بتدخلها روح حاربها واشترك معاهم لا ده في حمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او لو في مرشح اسلامي تاني برضه هيطبق شريعه ربنا زيه هيطبق شريعه ربنا زيه وبيعلن عنه روح اشترك يا ابني فرغ طاقتك في الدين احفظ كتاب الله احفظ القرآن الليلة عاملين لكم مشروع حفظ للقرآن مشروع ممنهج لحفظ القرآن حفظ كتاب ربنا لازم تفرغ طاقتك ده العلاج القرآني اللي هو ما تريحش فإذا فرغت فانصب لو جيت ان شاء الله بإذن الله بقى حاطط راسك على المخدة كده الساعة 10 ولا 11 بالليل وانت جسمك مرتاح وب- و- و- وكويس جدا هتقعد اربع ساعات احلام اليقظة بتاكل في قلبك واحلام اليقظة دي من اكتر الحاجات اللي بتروي بذور الشهوات جوه القلب احلام اليقظة دي يعني يعني يعني هو في قدر منها غصب عنك ولكن ال الاستسلام ليها من اكتر اسباب فساد القلوب تخيل بقى انت قاعد اربع ساعات احلام يقظة مش هتنام الا لما تقع في معصية مش هتنام الا لما تعمل مصيبة ليه لانك انت نايم مريح لا ما تريحش حط راسك على المخده وانت ما عدتش قادر تنام وانت خلاص هتنام قبل ما تحط راسك على المخده يبقى العلاج القراني فاذا فرغت فانصب اتشغل في الدين اشغل نفسك في الدين اشغل نفسك في حياه الدين العلاج الثالث يا اخوانا العلاج الجذري يعني ايه العلاج الجذري يعني يا اخواني قلت لكم ان 99% من المغنيات والممثلات لم يؤتوا جمال اصلا ده كلها عمليات تجميل وكلهم لو غسلت وشها وغسلت شعرها انت هتقول هتجري ما انتش عارف هتجري فين امال السبب ايه السبب في ال hard disk اللي جواك السبب في ال... في الامراض اللي جوه قلبك يبقى اذا انا هقعد اعالج معاصي السر وانا سايب السبب اللي جوه قلبي اصلاح القلوب لازم تهتم بقلبك لازم تسمع عن اصلاح القلوب لازم تهتم بورد القران يا ابني إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقرأ القرآن ده بيجعل بينه وبين كل الضلالية والعياذ بالله حجابا مستورة والعياذ بالله ده انت لازم ورد القرآن تحافظ عليه قبل ما تنزل كليتك اقرأ ولو ثلاث صفحات قرآن حافظ على أذكار الصباح والمساء عشان الشيطان ما ينشكش عشان تبقى محصن يبقى في العلاج الجذري اللي هو علاج القلب نفسه تطهير القلب نفسه في بعد كده يا اخوانا اللي هو الشيطان بيجيب الشاب امتى في الخلوة اكتر وقت الشيطان بيجيبك فيه الخلوة وانت قاعد لوحدك يبقى ب... يبقى في حاجه اسمها العلاج الهجومي يعني ايه العلاج الهجومي ما استناش ان الخلوه بتاعتي انا قاعد مستنيه يلا اهي يا ترى هي... هينط من اني شباك ويقوم ايه طاعني الوقت بالسيف يا ترى ما استناش ده انا اهجم يعني ايه اهجم احول خلوتي اصلا لخلوات الصالحين ما اقعدش قاعد كده حاطط ايدي على خدي ومستني الشيطان يا ترى الشيطان هيجي يطعني منين اهجم خلي خلوتك خلوه انسان صالح لان الشيطان يا اخوانا اساسا بي- بيقوم ضارب ال- ال- ال- الشاب امتى ساعه النوم ساعه الخلوه اماكن الشهوات يبقى انا لازم اعرف انا بتجاب منين من فقه العبد ان يعلم من اين يؤتى انك تعرف انت بتتجاب منين انما يعني يا عيني زي يعني يعني زي ال- يعني كان سكتش بيعملوه عندنا زمان كده في الجامعه لما كان يعملوا مظاهرات في الجامعه يجيب لك واحد عربي قاعد ووراه واحد عربي تاني وواحد يهودي يقوم اليهودي ضربه على مؤخرة رأسه فيقوم باصص كده فيلاقي الايه العربي واليهودي يقوم ماسك في خناق العربي شوية يقوم مديلهم ظهره يقوم اليهودي ضربه تاني على مق- مؤخرة رأسه على قفاه فيقوم يبص تاني كده فيلاقي العربي اللي يقوم ماسك في خناق العربي فالعربي زهق منه قام رايح ماشي بعيد خالص بعيد ما عادش وراه غير اليهودي فهو مديله ضهره قام اليهودي برضه ايه ضربه على مؤخرة رأسه فبص ملقاش غير اليهودي قام طالع يجري يتشكل مع العربي اللي هناك قال له يا عم انت ما تعرف من اين تؤتى ما تعرف انت بتتجاب منين يبقى بالظبط كده انا الوقت بتجاب من الخلوه انا بتجاب وانا قاعد كده مش لاقي حاجه اعملها يبقى حول خلوتك لخلوة الصالحين الصالحين بيعملوا سيدنا داوود يا اخوانا قاعد في الخلوة اذ دخلوا على داوود فايه ها ففزع منهم فزع هو ايه الفزع سيدنا داود له حال مع الله مش عايز حد يطلع عليه بالظبط زي الشاب اللي قاعد يتفرج على موقع وحش ده عكس بالعكس بقى قاعد يتفرج على موقع وقافل الباب اول ما الشباك بيتهز بيحصل ايه اول ما بيتهز يوم الشاب يتفزع يتفزع ليه حد هيشوفني هو في حاله مش عايز حد يطلع عليها اهو العكس بالعكس بقى سيدنا داود في حال مع الله وفي انهماك في الذكر مش عايز حد يطلع عليه مش عايز يهتك ستر ما بينه وبين الله يبقى بدل ما خلوتك بتاعت الشاب ده خلي خلوتك بتاعت بتاعت عباد الله الصالحين ورجل ذكر الله خاليا شوفوا يا جماعه خلوات الصالحين اللي توقف في ظل عرش الله الخلوه اللي بتاعتك ديت اللي والعياذ بالله بتجعل حسناتك هباء منثورا الخلوه دي اللي بتجعل الواحد والعياذ بالله تنضلق اقطاب بطنه امعاءه في النار يدور بها كما يدور الحمار في الراحه الخلوه اللي والعياذ بالله بتسبب فضيحه الدنيا وسوء الخاتمه دي الخلوه اللي بتسبب رفع الايمان والانتكاس دي الخلوه اللي بتسبب شهاده شهاده الاعضاء امام الله يوم القيامه دي الخلوه اللي والعياذ بالله بتخلي الشيطان يوم القيامه في النار يقول للعبد وما كان لي عليكم من سلطان انا عمري ما شددت ثلاثه شباب قعدتهم قدام مواقع وحشه الا ان دعوتكم فاستجبتم ليه حولها الخلوه توقفك في ظل عرش الله ازاي يعني خلوة توقفني في ظل عرش الله حولها لخلوات الصالحين رجل راجل لانه راجل يعني مش معناه ان لو واحدة ذكرت الله خالية ففضت عيناها لا ده معناه الرجولة القوة في الدين رجل ذكر الله خاليا لوحده ففاضت فيضان عيناه عينيه الاتنين من كتر فيضان المشاعر اللي جوه قلبه خلي خلوتك سماع شرايط دينية خلي خلوتك اتصالات بالصالحين وتبعت لهم رسائل حب في الله وتكلمهم خلي خلوتك عبادة وقراية قرآن خلي خلوتك دخول على ان كان لابد بقى داخل على النت داخل على النت دخول على مواقع اسلامية تتشحن قلبك بالحاجات اللي جواها خلي خلوتك خلوة ناس صالحين خلي اسمع في على النت اضرب بس ادخل على الاسلام وايه كده ولا على اي موقع نت كبير واكتب معاصي السر ولا اكتب اي حاجه ذنوب الخلوات اكتب اي حاجه بقى اكتب العاده السريه اكتب المواقع الاباحيه هتلاقي خمسين شريط نازلين لك اسمع اسمع اللي انت بتعمله ده بيودي فين اسمعي معاصي السر دي بتعمل ايه في الانسان اسمع ده هيعمل فيك ايه زي اللي بيروح يقع في الزنا ومش عايز يسمع عن الايدز يا ابني انت بت... انت بتلعب بالنار اسمع الاول عشان تعرف لما تعرف معاصي السر ديت بتعمل لك مشاكل ايه بعد الزواج وبتدمرك قد ايه صحيا وجسديا وفي مسألة ال... الانجاب وفي مسألة ال... القدرة على الجماع لما تعرف ان في ناس بعد الزواج ما بتقدرش تسيب هذه المعاصي اصلا والعياذ بالله وحياتهم بتتدمر ان في نساء طلقنا بسبب ادمان ازواجهم لل... لهذه الامور لما تعرف المعاصي دي حتى في دنيتك هتعمل ايه انت هتبدأ تحذر انت هتبدأ تتعامل معاه تعامل تاني لما تعرف هي بتعمل ايه في الاخره وبتعمل ايه في الدنيا وبتعمل ايه في قلبك وبتعمل ايه في الدين وبتعمل ايه في علاقتك بربنا وبتعمل تبدا لما تحسب الخسائر لما تحسب الفواتير اللي انت هتدفعها لما تعرف معاصي السر دي ناسفه للحسنات قد ايه والعياذ بالله تبدا ان انت اه تتعامل معاها انا شايف ان الوقت اتسحب مننا يا اخوانا والموضوع خطير يعني انا كان ممكن الخصه انا شايف ان الموضوع ده زي ما بقول لكم موضوع خطير موضوع مش بسيط موضوع انا عارف الناس بتتعذب بسببه قد ايه والناس حاسه بالنفاق بسببه قد ايه وحاسه بالعجز والعياذ بالله بيوصل ناس لسوء الظن بالله انت سايبني ليه يا رب والعياذ بالله بيوصل ناس للانتكاس خلاص ما عادش قادر يتحمل الضغط النفسي بيوصل ناس للاحساس باحتقار النفس انا انسان حقير انا انسان منافق بيوصل ناس للشلل في الدين خلاص هشتغل ليه ما انا ضايع وهو ليه لانه بيتعامل غلط هو لو عرف كيف يتعامل احنا قلنا كيف نتعامل قبل الوقوع في الشهوة المرة الجاية كيف نتعامل ساعة ثوران بواعث الشهوة انا الوقت قاعد قدامك وفيها دماغ اسمع ساعة ما الدماغ دي تتلغي بقى خلاص انا دلوقتي مش قادر اسيطر على نفسي اعمل ايه والحته التانية بقى والخطيره جدا افرض يا عم انا خدت الكلام ده وعملت العلاج اللي, اللي انت بتقوله العلاج العقلي والعلاج القراني والعلاج الجذري والعلاج ما انا بقول لك ان مفيش روشته بتجيب نتيجه من اول جرعه ده كلام مش طب اصلا لازم صبر طبعا والعلاج الهجومي وحسنت الخلوة بتاعتي وبعد عند ثوران الشقوة عملت اللي انت بتقوله ووقعت اعمل ايه اعمل ايه ما انقطعش عن السر الى الله زي ماذا بعد الوقوع وفرضا انا مدمن انا مدمن هذه المعاصي يعني انا مش واحد بقع كل فترات انا واحد مدمن اعمل ايه كيف اتخلص منها وكيف اتعامل معها حتى يأتي وقت الخلاص منها وكيف انجو من جهنم بسببها لان انت دلوقتي قاعد تقول لنا بتعمل ايه في الدنيا والفضاحه في الدنيا وبتعمل ايه في سوء الخاتمه وبتعمل ايه في ال- في القبر وبتعمل ايه في النار وبتعمل ايه على الميزان وبتعمل ايه ساعه العرض على الله طب ماشي وبتعمل ايه في سلب الايمان وبتعمل ايه في الانتكاس طيب ماشي انا اتقي ده ازاي افرض وقعت اتجنب ان انا اعاقب واساءل امام الله سبحانه وتعالى ازاي دي باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى المره الجايه يا اخواني ولكن يعني انا عايز تاني في نص دقيقة نراجع احنا قلنا ايه النهاردة لان الموضوع ده زي ما بقول لكم انا عايز حد يعني يسمعه بقى تسمعه كده وتبدأ تكتب الكلام ده ليك خلاف ان احنا نحاول ايه نكتبه في ورقه كده ونوزعه على بعض عشان يبقى الكلام ايه باذن الله بقينا ماسكين حاجه في ايدينا نتذكرها دايما وذكر الواحد عايز يتذكر دايما انا عايزك تسمع الكلام ده تاني وتستوعبه باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما تيجي حتى المره الجايه قلنا ان إيه، نسبه معاصي السر 100% ما تحبطش اللي انت بتشتكي منه اللي قاعد جنبك بيشتكي منه واللي قاعد وراك بيشتكي منه واللي قاعده قدامك بتشتكي منه واللي هتقابله بره بيشتكي منه مش نفس المعصيه مش نفس المعصيه ولكن قضيه ان احنا نذنب مفيش حد ما بيذنبش وقلت لكم ان احنا في عصر عفن زي المدبغه عدنا مستحملين العفن بس من كتر ما اتعودنا عليه والعياذ بالله انما احنا في عصر ب... رهيب عايز جهاد ربنا ياجركم اعظم الخير على القعده اللي انتوا قاعدينها دي انتوا في ناس الوقت بتعمل معاصي رهيبه وفي ناس الوقت بقى القضيه القعده اللي انتوا قاعدينها دي ما تعرفش في ميزانك عند ربنا ايه في الزمن اللي احنا فيه ده ما تعرفش والناس بتجري على المعاصي ما تعرفيش عند ربنا قعدتك ديت عند ربنا بايه يا اخوانا انت انت مجاهد يا ابني انا مش عايز احبطك انا مش عايز اغرك في نفسك بس انت بتجاهد اوعى تخسر اللي انت فيه انت يوم ما تقابل ربنا هتعرف قعدتك دي قيمتها ايه عند ربنا هتعرف الفترة اللي انت عايز توصل لربنا فيها عارف انت لو سبت بقى و- و- وحودت وبعدت هتعض على ايدك انك ما كملتش لما تشوف ثوابك لما كنت واقف هنا اهو لما كانت الدنيا بتناديك والشيطان بيناديك والمواقع اللي بحقيقة نص مليون موقع بيناديك ومليون متبرجه بره بتناديك و500 قناه على النايل سات كليبات وعري بتناديك ومناظر الجامعه والنوادي بتناديك واصحابك اللي بيعصوا ربنا دلوقتي بينادوك وكل ده وقلت انا مش عايز غيرك يا رب وانا جاي لك يا رب وانا هجاهد وهقاوم يا رب انت ما تعرفش انت عند ربنا الوقت قيمتك ايه لو كملت ما تعرفيش انت عند ربنا قيمتك ايه لو وصلتي اصبروا يا جماعة اصبروا يا اخوانا والله يا كلها سنة ولا سنتين وهتشوفوا شباب مصر هيتغيروا قد ايه الوقت الطاعة صعبة الطاعة هتبقى سهلة ان شاء الله قريبا والالتزام هيملى الدنيا قريبا الوقت مفيش حد بيلتزم قليل جدا اللي بيلتزم الوقت شوية وهتشوفوا الالتزام هينتشر في مصر انتشار شكله ايه وهتندم انك ما التزمتش الوقت انك ما التزمتش والدين غالي قوي والخطوة في الطريق لربنا غالية قوي والاعوان على الحق قليلين هيجي يوم هتلاقي الف واحد قاعدين في المسجد بيحفظوا قرآن ساعتها ما كله بيحفظ انما الوقت لا الوقت لها تمن غالي قوي ان انت اللي تبقى البداية ان انت اللي تبقى السبب في كل اللي هيجوا بعد كده ان انت اللي تبقى نواة السكر اللي هتلم كل الايه كل ال- السكر اللي حواليها بعد كده قلنا م- الروش- الجزء الاولاني من الروشته قبل الوقوع في معاصي السر الفرجه على المواقع الاباحيه مع العاده السريه النظر الحرام في الشارع للبنات او من البنات لل- للرجال ال- الفرجه بتاعت النساء نفسها على موضوع ال- بتوع المصارعه الايام دي وال- والحاجات دي ده دي معاصي يا اخوانا ممكن يكون ال- يعني يعني ده معاصي كل معاصي السر ديت موضوع كبير جدا ممكن تكون بعضها حتى في القلوب وبتبقى اخطر نعمل ايه قلت لك تذكر تذكر ياتي بها الله تذكر احصاه الله ونسوه تذكر انها معاصي من العيار الثقيل تذكر عاقبه هذه المعاصي على الصراط وعلى الميزان وساعه لقاء الله وقلت لك بعد كده في حاجه اسمها العلاج العقلي احرق السفن لازم تحرق شريحتك مفيش حاجه اسمها ده بتتصل بيا طيب اعمل ايه احنا مش بنتدلع في دين ربنا يا اخوانا يا اخوانا ده دين ده مش لعبة اللي بيلعب في الدين ده مش يعني ده انت انت هتضيع لو ما حرقتش شريعتك مش حاجة كويسة لو حرقتها انت هتضيع لو ما حرقتهاش انت هتضيعي لو ما حرقتيش شريعتك انتوا فاكرين كل واحد وقع في الزنا وقع في الزنا وهو ناوي 90% اللي وقعوا في الزنا لم يكونوا ينووا ولم يخرج من بيتي وهو ينوي انه سيزني على الاطلاق تسعين في المية بل بل 95% لم يكن ينوي على الاطلاق انه يقع في زنا ده مواقف والدنيا وفجأة ما بتعرفش بيحصل ايه فجأة ما تعرفش الشيطان بيسيطر على العقول ازاي وبيحصل ايه وتلاقي الدنيا ضاعت حاسب على دينك يا ابني احرق السفن اللي بينك وبين الضياع مش مش النهاية هي المعصية اللي انت بتعملها ده لسه في سلسلة كئيبة مستنية الشنطة ما غرقتش الوقت هتغرق طول ما انت حاططها في الوضع ده هتغرق فانت لازم تحذر وتحرق السفن ما بينك وبين الكمبيوتر بتاعك يبقى في الصاله النت الشريحه بتاعتك تتحرق عشان ما تربطش اعمل اعمل بلوك للمواقع دي كلها اعمل ال- الشوارع اللي بتصير شهوتك ما تمشيش فيها الاماكن الاشخاص اللي بيشجعوك على المعصيه اقطع بينك وبينهم كل هذه الاشياء يجب انك انت تعرفها تاني حاجة فاذا فرغت فانصب اوعى تريح العلاج القرآني سبب الوقوع في المعاصي الكبيرة بعد الطاعات يعني ممكن واحد دلوقتي يقول لك انا حضرت الدرس يجي لك الاسبوع الجاي يقول لك ده انا بعد الدرس عملت مصيبة ليه لانك اعتقدت انا حضرت درس يا ابني ما تريحش اخرج من الطاعة على طاعة لو ريحت في النص الشيطان ممكن ينشك في النص فاذا فرغت فانصب فرغت من طاعة انصب في اللي بعدها هتلاقي بعد كده قلبك بيلين ليونة مهولة وبينور نور عظيم في الطاعة العلاج اللي بعد كده اللي هو العلاج الجذري ما تقعدش بقى تعالج ال- المشكلة وانت سايب قلبك وانت سايب ال- المشكلة اللي في القلب مع الشاب مش في الشارع المتبرجات مش ممكن انا مش قادر انا والله العظيم لو جبت له المتبرجات دول وقفتهم له قدامه وقلت له بص بص يا عم حلال انك تبص بص بس هيقول ايه ده انا ازاي كنت مفتون اصلا هو مش هو هو ال- ال hard disk اللي جوه بيطلع له مصايب بيطلع له كوارث قاعد يتفاعل هو مش بيتفاعل مع اللي شايفه هو بيتفاعل مع اللي جواه يبقى لازم يتطهر اللي جواه يبقى لازم اللي جواه يتطهر يبقى لازم تهتم بقلبك تهتم بقلبك ازاي ورد القرآن هيغسل قلبك اذكار الصباح والمساء تغسل قلبك دروس الايمان والتواجد في بيئة الايمان وبيئة الدروس هتغسل قلبك حفظ القرآن هي هيفرم الشهوات اللي في قلبك هيكويلك مواضع الشهوات والشبهات اللي في قلبك يبقى اشتغل فخرج طاقتك في دين ربنا العلاج الاخير قلناه اللي هو العلاج الهجومي اللي هو ان الشيطان دايما بيجيبك من الخلوة انت عامل زي واحد قاعد جوه فيلا وفي شبابيك فهو واحد حرامي بره عايز يدخل عليه فقاعد يدو- يا ترى انهي شباك مخلخل في الشبابيك دي ادخله منه فانت بدل ما تقعد تستنى ضربة ابليسية يضربها لك في الخلوة خلي خلوتك خلوة صالحة خلي خلوتك خلوة هجومية ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ده في ظل عرش لا شوف ربنا جعل ثواب الخلوة الصالحة ايه لان الخلوة لو فسدت هتضيع شوف ربنا جعل ثواب الخلوة الصالحة ايه ها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بيقوموا الليل في السر النتيجة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم لانهم اخفوا الطاعة كان لهم حال مع الله في السر فربنا جعل لهم نعيم لا يرى احد غيرهم هم اللي هيفتتحوه كده يوم القيامة هم اللي هيفتتحوه يجب ان احنا يا اخواني نعرف ان الخلوة ديت من اعظم الحاجات اللي تقربك ربنا الصالحين كانوا بيتمنوا بيت ضلمة يذكروا فيه ربنا كانوا بيتمنوا بيت محد كانوا بيتمنوا خلوة يعبدوا فيها ربنا والشاب بيتمنى خلوة يعصي فيها ربنا والعياذ بالله اياك ان تكون وليا لله لله امام الناس عدوا لله بينك وبين الله اياك ان تجعل الله اهون الناظرين اليك قضيه معاصي السر ممكن تكون اخطر قضيه بتواجهنا واحد فينا بس بيعصي وبيبارز ربنا بالمعاصي في السر يمنع الفتح عننا كلنا عشان كلنا نعرف قيمه ان احنا ندعم دين بعض ونخاف على دين بعض ان شاء الله يا اخواني في الله بعد الدرس ان شاء الله باذن الله آه، هنعمل جلسه زي ما قلت لكم كده ان الاربع مشاكل اللي بيواجهوا الملتزمين دلوقتي واللي فكره قاطره تربيه نبداها مع بعض كانت عشان الاربع مشاكل دول كيف واخواتها الاربع كيف اللي في حياه كل واحد عايز يوصل لربنا ومبهدلوه نفسيا كيف اصلح قلبي واتربى كيف اكون صالحا مش عارف ازاي اوصل لربنا كيف اخدم الدين كيف اكون مصلحا لما بشوف اللي بيحصل للاسلام مش عارف اعمل ايه للاسلام كيف اتعلم الدعوه رقم ثلاثة انا ناجح جوه المسجد بسمع الدرس اه والله ده معاصي السر دي حاجه وحشه قوي بس بسمع صلاة العشاء يا ده كلام ربنا جميل قوي بخرج بره شهوة السور تاني واشوف المعاصي ما اعرفش اغيرها تاني واروح البيت اشوف اخواتي بيعصوا ومش عارف اغير تاني واشوف ال ال ال واشوف ال ومش عارف اجمع ما بين الدين والدنيا تاني وارجع للقضايا تاني واقعد مع اصحابي مش عارف احول الحوار لديني تاني وك- وحياتي بره مليانه مشاكل ومليانه فشل ازاي نبقى ناجحين بره من ضمن المصايب اللي بره معاصي السر لما بشوف شهوات بقع في معاصي يجب ان الواحد يعترف بينه وبين الله كيف اتعامل معاها الكيف الرابعه كيف اتعامل مع الاخر لو انا راجل سلفي اعمل ايه مع الاخوان ولو انا اخواني اعمل ايه مع السلفيين ولو انا راجل اسلامي اعمل ايه مع العلمانيين اولع فيهم ولا اعمل فيهم ايه ولو انا راجل آه، مسلم اعمل ايه مع الغرب ومع النصارى ومع غير المسلمين كيف اتعامل مع الواقع كيف اتعامل مع الاخر ال ال من اجل هذا بنعمل جلسه اسمها افتح لي قلبك بعد الدرس عشان مشاكل الملتزمين مشاكل اللي بتقابلك انا متعثر انا مش عارف اعمل ايه انا طماع في الدين انا عايز اعمل كل حاجه ومش عارف انا كل ما اقف اقع كل ما اصلح الجاكيته البنطلون يضرب صلح البنطلون الجاكيته تضرب انا مش عارف اعمل ايه انا عندي معصيه مش عارف اتعامل معاها انا عندي حب قديم مش عارف اوصل ايا ما كانت القصه افتح لي قلب انا مش عارف اخشع في الصلاه افتح لي قلبك هنعمل جلسه بعد العشاء ان شاء الله لمده 45 دقيقه باذن الله سبحانه وتعالى لمدة 45 دقيقة هنعمل جلسة افتح او لمدة نص ساعة ان شاء الله بحيث ان احنا نفتح مع بعض بس في الفكرة وبعد كده باشمهندس آه، علي زيادة آه، آه، يعني قلت لكم ان هو معاه قراءات العشر بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى آه، هيعمل مقرأة آه، اقراء للقرآن وتحفيظ للقرآن ومعاه يعني إخوانه برضه بإذن الله سبحانه وتعالى اللي بيدوا إجازاته بيحفظه بحيث إن خطوة حفظ القرآن دي هتبقى نقلة في حياتك أنا التزمت في جلسة تحفيظ قرآن التزمت التزمت في جلسة تحفيظ قرآن كانت نقلة من نقلات حياتي بعد افتح لي قلبك إن شاء الله بإذن الله يا إخواني هتلاقوا باشمهندس علي والفريق اللي معاه من أجل إقراء القرآن وتحفيظ القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى اللي عايز يحفظ ربع في الأسبوع رائع اللي عايز يحفظ صفحة رائع اللي عايز يحفظ جزء يعني كل واحد اللي عايز يحفظ من اول القران من اخر القران المهم ان جهد حفظ القران لازم يبقى موجود في حياتك والمره الجايه نكمل كيف نتعامل مع معاصي السر اللهم تب علينا اللهم طهر قلوبنا اللهم خلصنا من معاصي السر اللهم خلصنا من معاصي السر اللهم اعن الشباب على الفتن يا رب اللهم اعن الشباب على الشهوات يا رب اللهم طهر قلوبنا من الشبهات يا رب اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء مصر اللهم طهر قلوب فتياتنا اللهم طهر قلوب اخواتنا اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين اللهم زوج الشباب يا رب العالمين اللهم اغثنا من هذه الفتن اللهم اغث شبابنا من هذه الفتن اللهم اغث شبابنا من هذه الشهوات اللهم اغث شبابنا من هذه الشبهات اللهم انا مغلوبون فانتصر اللهم ان اهل الباطل قد حاكوا لنا المؤامرات وحاكوا لنا الشهوات والشبهات اللهم اغث شباب امة حبيبك اللهم اغث فتيات امة حبيبك اللهم اغثنا اللهم طهر بلادنا من الفتن اللهم طهر بلادنا من المواقع الاباحية اللهم طهر بلادنا من التبرج اللهم طهر بلادنا من السفور اللهم طهر بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات اللهم طهر قلوبنا ايقظ قلوبنا اصلح قلوبنا اقمنا على مرادك منا خلصنا من امراضنا وشهواتنا انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بعد ال- بتاع افتح لي قلبك وبعد كده التحفيظ ان شاء الله يا اخواني